أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان حكاية النهاردة عن ثلاث رجالة كان عندهم استعداد يتحدوا الملك العظيم نبوخذ نصر ملك بابل والحكاية دي مذكورة في الكتاب المقدس في سفر دانيال في الفصل الثالث حكاية رجالة مستعدين يموتوا لكن ما ينكروش إيمانهم بالإله الواحد الحقيقي إله بني إسرائيل خالق كل البشر وكل حاجة موجودة التحدي كان صعب يا ترى قد إيه الإنسان لازم يكون قوي وشجاع عشان يقدر ياخد قرار يعصى به الملك إزاي شدرخ وميشخ وعبدناغو واجهوا التحديات والخوف والشك وهم صغيرين حياتهم اتغيرت في لحظة ودلوقتي حياتهم الجديدة اتغيرت برضه في لحظة لما شافوا الموت بعينيهم شدرخ أكبر واحد فيهم وقائدهم هيحكي لنا بالتفصيل إيه اللي حصل معهم حكايتهم مميزة ومثيرة وفيها تفاصيل رهيبة تعالوا نسمعها في شاهد عيان
أنا عايز أسمع الكلام ده منكم أنتوا شخصيا شدرخ وميشخ وعبد نغو أنتوا بترفضوا تعبدوا آلهتي وتسجدوا للتمثال الذهب اللي أنا عملته أنا حدلكم فرصة تانية علشان أنا راجل عادل لو سمعتوا صوت الموسيقى والآلات بتعزف وسجدتوا للتمثال أنا هسامحكم لكن لو ما سجدتوش هتترموا في أتون النار فوراً جلالة الملك طال عمرك احنا خدمناك سنين طويلة وهنفضل خدمينك في أي حاجة تخص شؤون البلد وهنخضع لكل القوانين اللي تخص الحكومة لكن احنا مش هنقدر نعبد إله تاني غير إلهنا الإله الواحد الحقيقي ده جزاء الخير اللي انا عملته معاكم اعبدوا الهكم زي ما انتوا عايزين لكن لازم تنفذوا اوامري كل اوامري لازم تتنفذ يا جلالة الملك لو طلبت مننا أي حاجة تانية هننفذها على طول لكن كله إلا إننا نسجد أو نركع لأي إله تاني ده مستحيل جلالتك مهما حصل مين الاله اللي يقدر يخلصكم ده اساسا اله مش موجود مفيش حد يقدر ينقذكم من ايديا انا سلطاني فوق كل سلطان جلالة الملك مقامك محفوظ عندنا مفيش شك لكن خضوعنا لإلهنا قبل كل شيء ولو شاء يقدر ينقذنا من ايدك يا جلالة الملك لكن لو ما انقذناش احنا هنفضل عبيده ما نقدرش نشرك بيه مهما حصل إلهنا قدرته أعلى من قدرة أي حد يا جلالة الملك ولعوا اتون النار وخلوه اشد من قوته الطبيعيه سبع مرات عاوز النار تاكل لحمهم وعضمهم يلا
اللي سمعناه دلوقتي كان الحوار اللي دار بينا احنا شدرخ وميشخ وعبد نغو وبين الملك نبوخذ نصر لما عرف اننا مش ممكن نسجد للتمثال اللي عمله وعرف ان ديننا كشعب بني اسرائيل يمنعنا اننا نسجد لاي شيء او اي شخص سوى الله سبحانه مملكة بابل كانت مملكة عظيمة وقوية ومفيش أي مملكة تانية تقدر تقف قدامها لدرجة إن بلد يهوذا وطني الأصلي سقطت بسهولة في إيد ملك بابل نبوخذ نصر وبدل ما يقتل النبلاء والمتعلمين والأقوياء استغل بذكائه كل الموارد الموجودة في أي بلد غزاها عشان يكبر مملكته أنا ومعايا آلاف تانيين اتأثرنا واللي كانوا مميزين زيي أنا وميشخ وعبد نغو اخترنا عشان نتدرب تدريبات مخصوصة والتانيين خلاهم يبنوا المدن والطرق ويجدد المباني وكانت بصمة الملك باينة وواضحة في كل حاجة بتتبني الله باركنا وادانا نعمة وبقينا ناجحين جدا بين شباب كل الشعوب واشتغلنا في وظائف على أعلى مستوى وكل واحد فينا كان ليه كلمة مسموعة في أعمال ولاية بابل لدرجة إن ناس كتير كانت بتغير مننا حياتنا كانت جميلة والعيشة سهلة لغاية لما جه اليوم اللي الملك عمل فيه تمثال متغطي بالذهب ارتفاعه حوالي 27 متر عرضه 3 متر وخلاه في مكان عالي وعلى قاعدة كبيرة جدا عشان أي حد يقدر يشوفه من مسافة بعيدة ويشوفه بمنتهى السهولة وكل اللي عمله ده عشان يبين سلطته وقوته يا ميشا يا ميشا احنا هنا احنا هنا اهو مش هيقدر يسمعك يا شدرخ السوق زحمة قوي ودوشة أنا هروح أجيبه يا ميشخ يا ميشخ إحنا هنا ايوه ايوه شفتكم شفتكم ازيكم اهلا اهلا اهلا انا مبسوط جدا اني شفتكم اخيرا بعد كل المده دي ازيك يا ميشخ مستنيين نشوفك من بدري يا راجل شكرا عشان الدعوه ان ازورك في البيت ياه احنا ما تقابلناش من امتى فرحانين اننا اخيرا قدرنا نتجمع مره تانية يلا العزومه عندي في البيت تعالوا متشوق اعرف اخباركم من زمان ما قعدناش يا جماعه مع بعض وصلت امتى يا عبد نغو أنا وصلت من يومين رحلتي أقصر من رحلتك بكتير شدرخ دلوقتي عنده قصر وهنقضي يومين كويسين عنده قصر انت عندك قصر يا شدرخ لا قصر ولا حاجه يا سيدي ده كان عباره عن كوخ صيد لحاكم دوره قبل الغزو البابلي ومليان حاجات غريبه جماجم وجلود وحيوانات كتير يلا يلا تعالوا عشان افرجكم عليك تعالوا ارتحت جدا ان اتقابل مع ميشخ وعبد نغو واننا نقضي وقت مع بعض فعلا كان وقت جميل هزرنا وضحكنا واتكلمنا طول الليل وبدأنا ننادي بعض بأسامينا القديمة ده كان إحساس رائع قضينا أحلى يومين مع بعض لكن الأيام الحلوة دي عدت بسرعة وكان لازم نواجه مصيرنا قريب قوي هيجي يوم الاحتفال بتدشين التمثال الذهب وبدأ عظماء البلد والقضاة والمسؤولين يوصلوا للمدينة عشان المناسبة دي وده كان نفس السبب اللي جه عشانه ميشخ وعبد نغو الملك بنفسه هو اللي أشرف على صنع الصنم ده وأمر بتجهيز فرقة موسيقية كبيرة عشان الاحتفال باليوم ده
شدرخ الأكل جاهز اتفضلوا
أصحابي وضيوفي ميشخ وعبد نغو اتفضلوا الأكل جاهز يلا اتفضلوا هناكل مع بعض وجبة يوم السبت الوجبة دي يا جماعة هتكون آخر وجبة سبت مع أخت شينا وأولادها هي هتسافر بكرة الصبح بدري هتروح هي والولاد لبلد أمان هستأذنكم أروح معاهم الصبح عشان أودعهم وأطمن عليهم إنهم في أمان دلوقتي هنصلي صلاة يوم السبت أنا أنا حاولت أفتكرها زي ما كانت أمي بتقولها بالظبط لو لقيتوني غلطت في حاجة معلش سامحوني أنا بحاول أفتكر أيام زمان اللي قربت أنساها بسبب الحياة الجديدة اللي إحنا عايشينها فضلكم يا جماعة هطلب منكم طلب يا ريت تكتبوا لي الصلاة وتسيبوها لي عشان ولاد أختي يتعلموا الصلاة اللي بيصليها شعبنا ويعرفوا إلهنا ويعبدوه
إلهنا العظيم سبحانك أنت ملك الكون أنت اللي قدستنا بوصاياك وأمرتنا نخصص يوم السبت لعبادتك أنت يا رب اللي بإرادتك كل حاجة موجودة يا وأنت اللي خلقت الكون نعم وأنت اللي قدستنا بوصاياك وأرشدتنا بنحمدك يا رب أنت مالك الكون وأنت اللي بتخرج الخير من الأرض آمين امين شينا فاكرة كل التوصيات اللي قلتها لك محتاجين نراجعها تاني أنا فاكرة كل كلمة قلتها يا أخويا هنسافر للشمال لغاية الحدود وبعدين نروح للشرق وهنقعد هناك في مدينة كبيرة وندور على بني إسرائيل ونعيش وسطهم ببساطة وما نلفتش النظر لينا ومش هنقف في الطريق لأي سبب ولا هنسلم على حد ولا نتكلم مع حد وهنتحرك بسرعة أكمل ولا خلاص اتأكدت إني فاكرة؟
أنا بس بحاول أحافظ عليكم في أمان هندعي ربنا ونطلب حمايته ومش هقول حاجة تاني الله ممكن يستجيب صلواتنا بطرق ما نتوقعهاش تفتكروا ممكن نتجمع في يوم من الأيام مرة تانية ولو مش في حياتنا على الأرض يا شينا هنتجمع في الأبدية وطول ما أنا عارف إنكم بخير هكون مرتاح عناية اتملت بالدموع والكلام وقف في زوري لما حاولت أقول آخر كلام لعيلتي في آخر ساعات ليا معاهم كنت عارف من جوايا إني لازم أبعدهم بسرعة لكن ما كنتش قادر أتحمل الفكرة ده كان أصعب وقت عدى عليا في حياتي أصعب حتى من الوقت اللي اتخذنا فيه أنا وشعبي من بلادنا أسرة كل اللي كان جوايا سؤال واحد ليه يا رب ليه لكن كلام أختي عن أمانة الله ورعايته وحمايته لعبيده كان بيقويني
البدر هيبدأ يظهر الليلة دي وهنقدر نتحرك بكرة بسهولة الوقت اللي قضيته معاكم قوى قلبي الغريب إننا لما بنواجه الموت بنقرب من بعض أكتر أنا نفسي طول السكة نحكي عن أفضال ربنا علينا طول حياتنا نفتكر رعايته لينا لما نفكر في عظمته ونعمته علينا هنتمسك بيه لآخر لحظة تعالوا نقعد في الضلة دي جنب المية
أنا هبدأ إحنا كان ممكن نتقتل صح؟ أو نتاخد عبيد لكن إيد الله كانت موجودة عشان تحمينا من كل أذية الله ادالنا نعمة خاصة في عينين المشرف المسؤول عننا لما وصلنا لما سمع إننا مش بناكل من لحم الذبايح اللي بتتقدم للأوثان بتاعتهم إحنا ربنا نجانا من إننا ناكل من الأكل النجس وإننا ندنس نفسنا
وبيتهيألي كمان إن الله ساعدكم في إنكم تتعلموا العلوم والأدب وساعدك انت كمان مين اللي ما كانش بيقدر يروي لسانه ويتكلم اللغة الجديدة اللي عايزة عوجة لسان كده والكلام يطلع من زوره
صحيح إن الله ساعد كل واحد فينا لكن أول ما بدأنا كنا مجرد شبان أسرى حرب في حاشية الملك ودلوقتي أنتوا شايفين إحنا بقينا إيه وصلنا لأعلى مستوى كرامة ثروة صحة كل ده من بركات ربنا علينا لكن انا ومشخ ما شفناش الصنم الكبير الذهب اللي كان منور في الشمس يا شدرخ الحجارة اللي في قاعدة التمثال لوحدها ممكن تبني كذا بيت للعمال الذهب ده لو اتوزع على الفقراء مش هيفضل واحد فقير في بابل بقول لكم ايه كفاية أنا كلام عن التمثال واللي هيحصل واللي مش هيحصل تعالوا نقول حاجة من كلمة ربنا تعالوا نقول مع كلمات داوود النبي احفظني يا الله لأني عليك توكلت قلت للرب أنت سيدي تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي
لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي جسدي ايضا يسكن مطمئنا لانك لن تترك نفسي في الهاويه مم. أمامك شبع سرور أمين أمين يا جماعة أنا قلبي مطمن ومليان بالسكينة لما صلينا من كلمة ربنا وهنصمد قدام الشر مع بعض ياه
إيه ده؟ في إيه؟
ما تقلقوش ده صوت البرق احنا متعودين عليه هنا
الشجره ولعت وهتقع علينا الزرع كله هيتحرق
تعالوا بسرعة لازم نطفي الحريقة يلا
ولا يهمك يا عم شدرخ العباية اتحرقت لكن فداك مش عارف اشكركم ازاي يا جماعه لو ما كناش هنا وطفينا النار كان ممكن كل المحصول يولع ومش عارف الحريقه دي كان ممكن توصل لحد فين طب بمناسبة الحريقة هو احنا بكرة يحصل لنا ايه؟ هنموت؟
خايف يا ميشخ مفيش حد بيحب الموت يا عبد نغلو وخصوصا الطريقة اللي قال عليها الملك دي بس أنا عندي إيمان في ربنا تفتكروا ربنا ممكن يخلي الملك يغير رايه يعني حتى لو ما خلاهوش يغير رايه افرض قتلنا يعني انا مش ممكن لا اسجد له ولا هخالف اوامر الله رب السماء والارض ولا ايه نموت بس مخلصين لربنا نموت بس مؤمنين بالله انا مش خايف من الموت احنا كنا مستعدين للموت يمكن كنا حاسين بتقل في قلوبنا لكن عقولنا وارواحنا كانت هاديه وصافيه لانه حتى في الوقت الصعب كنا متاكدين ان الهنا يقدر يهتم بينا اتشجعنا لما افتكرنا بركاته وكل المرات اللي انقذنا فيها وكمان لما افتكرنا حمايته لكل أولاده اللي مروا بتجارب كان ممكن يموتوا فيها وإحنا ماشيين رايحين حفلة تدشين الصنم كنا ماشيين رافعين راسنا بكل كرامة مش كبرياء لا لكن عشان كنا واثقين في إلهنا العظيم
اسمعوا أوامر الملك نبوغذ نصر ملك البلاد وسيد العباد وكل الشعوب والأمم والألسنة أول ما تسمعوا صوت الموسيقى لازم تسجدوا لتمثال الذهب اللي عمله الملك نبوغذ نصر واللي مش هيسجد هيترمي في التو واللحظة في أتون النار المولع
يا جلالة الملك العظمة والسلطان ليك جلالتك أصدرت أمر إن كل اللي يسمع صوت الموسيقى لازم يسجد لتمثال الذهب واللي مش هيسجد هيترمي في أتون النار واحنا جلالتك قلنا لازم تعرف باللي بيحصل في المملكة فيه مجموعة من اليهود اللي عظمتك سمحت إنهم يكونوا من عظماء مملكة بابل وأساميهم شدرخ وميشخ وعبد نخو يا جلالة الملك هم عصوا أوامرك وما احترموش كلامك بيقولوا إنهم مش هيعبدوا آلهتك ومش هيسجدوا للتمثال الذهب اللي جلالتك عملته هاتوهم هنا واربطوا ايديهم وكل واحد منهم يكون معاه حارسين ياخدوه للموت
الموضوع حصل بسرعة وإجاباتنا كانت جاهزة ما كنتش محتاج أسأل أصحابي هنعمل إيه إحنا كنا عارفين إن إلهنا عظيم وهيقدر ينجينا لو شاء وكنا مستعدين نضحي بحياتنا عشانه قلوبنا كانت مليانة بالسلام مفيش دموع ولا ندم وكنا ثابتين على موقفنا لما صدرت الأوامر إن الأتون ناره تزيد عن الطبيعي سبع أضعاف عرفنا إن جسمنا مش هيفضل في حاجة تدفن كنا ثابتين لأننا كنا فخورين بإننا نعبد إلهنا ومستعدين نعمل أي حاجة عشانه
ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ده بصوا بصوا ايه ده الحراس ماتوا مجرد ما قربوا من الأتون نار غالية قوي عبد ناغم أنت كويس؟ أنا سمعتك بتصرخ
اتخبطت في كتفي جامد لما وقعت على الارض هو احنا متنا
واضح ان من كتر ما حياتك كانت مرفهه بقيت تتوجع من ابسط حاجه انا مش فاهم حاجه مش احنا المفروض نكون ما تخافوش أنا جاي عشان أحميكم وأحافظ عليكم أنت
الله القدوس بعتني عشان أهتم بيكم ما تخافوش مش هيحصل لكم أي حاجة الله اللي بتعبدوه هو الإله الحقيقي
ايه مش احنا رمينا في النار تلات رجاله فعلا يا جلالة الملك احنا رمينا في النار ثلاث رجالة والحرارة كانت عالية لدرجة ان ستة من رجالتنا ماتوا بسببها
دققوا كويس في اللي احنا شايفينه مش انتم كمان شايفين اربع رجاله ايديهم مش مربوطه بيتمشوا زي ما يكون النار مش لمساهم الرابع اللي معاهم شكله عجيب ومنور اكتر من النار يكونش ربهم اللي بيعبدوه موجود معاهم جوه النار يا شطرخ يا مشخ عبد نغو يا عبيد الله اللي علي اخرجوا وتعالوا مش مصدق عينك ده إيه ده؟
نعم يا جلالة الملك إحنا خرجنا من أتون النار وجينا لك زي ما أمرت الملك هيتكلم سكوت اسمعوا الكلام اللي هقوله سبحانه إله شدرخ وميشخ وعبد نغو اللي بعت ملاكه علشان ينقذ عبيده اللي اتكلوا عليه أنا ما شفتش أعظم من إيمانهم سلموا نفسهم للموت علشان ما يعبدوش او يسجدوا لإله غير إلههم علشان كده اسمعوا اللي هقوله أنا النهارده بصدر أمر ملكي بأن أي حد من الشعب في كل مملكتي كل مملكتي هيقول حاجة مقصود بيها شر على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو هيتحكم عليه بالإعدام وكمان بيته هيتحرق ويتهد ويتحول لكم تراب النهارده شفنا كلنا انه مفيش اله تاني يقدر يحمي عبيده زي الههم
أصحابي أصحابي إلهنا مش بس خلصنا من الموت لكن كمان ادانا فرصة عظيمة عشان نقدر نعرف الناس مين هو وعمل إيه معانا كل بابل وكل البلاد اللي حوالينا هيسمعوا عن أمر الملك نبوخذ نصر فعلا ربنا ادانا كرامة وهبة ما كناش نتخيلها كان المفروض نموت النهارده احداث اليوم عماله تدور في دماغي احنا مش بس عايشين لكن كمان اترقينا في شغلنا إلهنا كرمنا وأحسن لينا النهاردة يوم عظيم مليان بالأفراح
وبعد ما سمعنا حكاية شدرخ وميشخ وعبد نغو جه الوقت اللي محتاجين فيه نفتح قلوبنا لكلام ربنا مش ناس كتير بتحصل معاهم تجارب شبه التجارب اللي مر بيها شدرخ وميشخ وعبد نغو لكن كلنا ممكن نقابل تحديات وصعوبات تانية زي خسارة الصحة أو الفلوس أو خسارة حد بنحبه وغالي علينا لكن ده مش لازم يخلينا ننسى إن ربنا بيحبنا ويقدر يساعدنا في كل تجربة بنعدي فيها كلمة الله بتبين لينا إن كل الناس خطاة بيقول الكتاب إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله لكن الله بار وقدوس والخطية اللي بنعملها عملت فاصل بيننا وبينه أنا وإنت انفصلنا عن الله بسبب الخطية وبالرغم من إننا عصاة ومذنبين لكن ربنا لسه بيحبنا وحبه أقوى من كل الحواجز اللي سببتها خطيتنا إلهنا هو إله الغفران وعشان بيحبنا دبر طريق من خلالها الخطاة يقدروا يتوبوا وياخدوا الغفران ويرجعوا تاني لعلاقة الصداقة والحب معاه سبحانه أنا دلوقتي هدعي دعاء من قلبي اسمع دعاية وبعدها ردده معايا لو تحب إلهي العظيم أنا عارف يا رب إني خاطي وأنا جاي لك النهاردة بعترف بخطيتي أنا بتوب يا رب على كل خطية عملتها في حقك وأشكرك لأنك لسه بتحبني وكمان لأنك دبرت طريق عشان تغفر لي خطاياي عرفني يا رب أكتر عن الطريق ده آمين
إنني ربي عارف ذنبي قد تقاسيت وتهت عن دربي اغسلني ربي بدم الصليب أنت يا من جئت بالفدا العجيب اغسلني ربي بدم الصليب أنت يا من جئت بالفدا العجيب أدنو منك الآن يا مصدر الحنان أدنو منك الآن يا مانح الغفران تدعوني أنت تهديني فيك راحتي وأنت تحيني اغسلني ربي بدم الصليب أنت يا من جئت بالفدا العجيب اغسلني ربي بدم الصليب أنت يا من جئت بالفدا العجيب أدنو منك الآن يا مصدر الحنان أدنو منك الآن يا منيح الغفران
دلوقتي كرر ورايا الدعاء وحاول انك تقوله من قلبك وخليك متأكد ان ربنا بيسمعك إلهي العظيم أنا عارف يا رب إني خاطي وأنا جاي لك النهاردة بعترف بخطيتي أنا بتوب يا رب على كل خطية عملتها في حقك واشكرك لأنك لسه بتحبني وكمان لأنك دبرت طريق عشان تغفر ليا خطاياي عرفني يا رب أكتر عن الطريق ده آمين عزيزي المستمع شكرا عشان قدرت تردد ورايا الدعاء هنقدر نتعلم أكتر عن ربنا وعن الطريق اللي عمله عشان يغفر خطايانا في الحلقة اللي جاية استمر في متابعتنا